من مساوئ الفوضى والعنف والإسراف ولا خير للمحكومين ولا للحاكمين إذا اعتبرناهم دولة قائمة مستمرة فرأى الجنرال يعقوب أن أي نوع من أنواع الحكم لا يمكن أن يكون أسوأ مما خضعت له مصر قبل قدوم نابليون بونابرت وثاني ما في تأييده للاحتلال إنشاء قوة حربية مصرية قبطية مدربة على النظم العسكرية الغربية كان وجود الفرقة القبطية إذا أول شرط أساسي يمكن رجلا من أفراد الأمة المصرية يتبعه جند من أهل الصعيد من الفلاحين والصناع من أن يكون له أثر في أحوال هذه الأمة إذا تركها الفرنسيون وعادت للعثمانيين أو المماليك يتنازعونها ويعيثون فيها فساد أراد المعلم يعقوب أن تكون القوة الحربية المصرية الجديدة مدربة على النظم الغربية فكان سباقا إلى تفهم الدرس الذي ألقاه انتصار الفرنسيين على المماليك أو قل إلى إدراك ما أدركه محمد علي بعد قليل من أن سر انتصار الغربيين هو في جودة نظمهم وبالأخص نظمهم العسكرية ده كلام أستاذ الدكتور شفيق غربال وده راجل مؤرخ مسلم ده يعني تنيح منذ بضع سنوات عن شهادة عن المعلم يعقوب لأن الأمر الذي نرفضه رفضا باتا أن أكثر المواطنين إخلاصا لهذا الوطن هم الأقباط ننتقل الآن للكلام عن الأقباط في عهد محمد علي محمد علي جه بعد رحيل الفرنساويين عن مصر بأربع سنين حملة رحلت 1801 هو جاء 1805 في سنة 1806 كان استطاع أن يقبض ويسيطر على مقاليد الأمور في مصر الكلام ده صعب ها؟ مش صعب معلش سأل بعضكم على أي حال لابد برضو نعرف حاجة عن وضعنا وعن كياننا الحكايات هتيجي في الآخر حكايات نخليها للآخر محمد علي هو مؤسس مصر الحديثة مما لا شك فيه وسر التوفيق بالنسبة له هو استعانته بالأجانب في مشروعاته كانت المشكلة المالية مشكلة متأزمة العساكر الجند ما كانوش لاقيين المرتبات بتاعتهم ويقوموا على الناس ويحدثوا الفوضى في البلاد فكان محمد علي في حاجة ماسة إلى المال ومن هنا فقد قرب إليه المعلم جرجس الجهري كخبير في الشؤون المالية وعول محمد علي على الاستفادة من جميع عناصر الأمة فقد كان بعيد النظر وعرف مال الأقباط من مهارة لا يستغنى عنها وكفاءة وطنية ومن الأقباط الذين قربهم إليه محمد علي المعلم رزق الذي تولى إدارة الجمارك جعله محمد علي مديرا وحاكما للإقليم الواقع وراء فرع دمياط ثم جعله كبيرا للمباشرين المباشرين اللي هم الملتزمين واحد ملتزم مثلا بمحافظة الغربية يجيب الضرائب اللي عليه ودي طبعا كان حاجة كبيرة هو معلم رزق بقى كبير الملتزمين أو كبير كبير المباشرين لكن إبراهيم باشا ابن محمد علي غضب عليه وقتله وجعل مكانه المعلم غالي الذي احتل مكانه عالية بعد وفاة جرجس الجهري نظرا لذكائه الشديد وسعة حيلته وإلى المعلم غالي يعزى فضل قيام النظام الإداري الذي بدأ محمد علي وظل معمولا به حتى الوقت الحاضر كما أنه هو الذي أوصى بإلغام نظام الالتزام ووضع نظام الضريبة الثابتة على الأرض الزراعية وعين بعد ذلك كبيرا للمباشرين وعلى الرغم من أن محمد علي لم يرسل ضمن البعثات اللي أرسلها إلى أوروبا قبطيا واحدا لأنه كان يختار طلبة بين خريج الأزهر لكن الأقباط تفرغوا للعمل في إدارات الحكومة فعين محمد علي بطرس أغا حاكما لجرجة كان حاكما لجرجة زمن الفرنسيين عينه ناظرا لشون الغلال ودي دي مركز كبير قوي لأن محمد علي أما جاء هنا يعني بقى محتكر لكل حاجة حتى أن المؤرخين يسموه أصبح محمد علي الزارع الوحيد والصانع الوحيد والتاجر الوحيد كل المحصول بيجي عنده فناظر الشول الشون دي هي دي عملية زي وزير التموين ثم نقله بعد ذلك حاكما لبرديس وعين فرج أغا في دير مواس حاكما لدير مواس وعين تكلة سيدروس في بهجورة وأنطونة بطائية في الشرقية حاكم للشرقية يعني احنا مش بنتقدم ده احنا بنرجع لورا وعين عبود كاتبا للخزانة هؤلاء جميعا من الأخبار وكان محمد علي يحب عبود ويثق فيه ويقول عنه لولا الملامة لقلدتك الدفتردارية والمنصب ده كان بيشغله ابنه إبراهيم باشا ولم يقتصر الأقباط في معاونتهم لمحمد علي على الأمور الإدارية بل تعدتها إلى الشؤون المالية في أثناء حكم محمد علي ظهروا جماعة وطبعا مصر لغاية دلوقتي ولاية تبع الخلافة العثمانية بس يعني عمليا محمد علي مستقل بشؤون مصر ظهروا جماعة اسمهم الوهابيين في بلاد الحجاز إلى فلوس للحملة على الوهابيين فطلب إلى المديرين مديري الأقاليم سرعة جمع المال وكان نصيب مديرية أسيوط 25 ألف جنيه قام المعلم غبريال شنودة بدفعها وحده عن أهل مديريته طبعا دي حاجات دي بيبقى ليها تأثير كبير يضاف إلى هؤلاء الأقباط الذين استعان بهم محمد علي في الشؤون الإدارية أن معظم مهندسي محمد علي كانوا من الأقباط الذين كانوا قد عملوا مع الفرنسيين واكتسبوا خبرة كثيرة نتيجة ملازمتهم له لم يحول محمد علي بين الأباط وممارستهم لطقوسهم الدينية ويذكر أنه لم يرفض للأقباط طلبا تقدموا به لبناء أو ترميم كنيسة وتحوي مخطوطات قصر عابدين طبعا الأسرة دي اسمها أسرة محمد علي اللي كان آخرها فاروق تحوي مخطوطات أسرى عبدين عددا كبيرا من الأوامر الخاصة بالكنائس حررت بالصيغة الآتية أمر إلى بشأن التصريح لطائفة الأقباط بتعمير الكنيسة ومساعدتهم في ذلك وعدم ممانعتهم واحنا كنا اتكلمنا قبل كده في زمن الأتراك أن الأباط كانوا ممنوعين من الحج إلى الأراضي المقدسة في القدس لكن محمد علي دبر هذا الأمر وصار الأقباط يحجون إلى الأراضي المقدسة تحت رعاية السلطان وهناك وثيقة ترجع لسنة 1825 يوصي فيها محمد علي حاكم غزة بالقبط الذين يريدون الحج إلى القدس وأن لا يدع لأحد مجالا في التدخل في شؤونه وفي وثيقتين تاريخ 1827 1828 وجه محمد علي إلى حاكمي غزة والقدس يوصيهما بحماية الراهب القبطي محمد علي بجلالة قدره بيوصي بالراهب القبطي والزوار الأقباط الوافدين إلى القدس كعادتهم كل سنة وصيانتهم وإكرامهم عند وصولهم إلى غزة والقدس كان محمد علي أول حاكم مسلم منح الموظفين الأقباط رتبة البكوية واتخذ له مستشارين من النصارى وكانت سياسة محمد علي تتجه إلى التخلص من القيود البالية المتعصبة لذا لم تتحرج الحكومة في عهده عن استعمال الشدة ضد مثير الفتنة الطائفية من المتعصبين في ذلك الوقت في سنة مارس 1844 صار الرعاع بدمياط كان في واحد ده في واحد شهيد لغاية دلوقتي الجسد بتاعه موجود الشهيد سدهم بشاي ده كان راجل بتول وكان تاجر أخشاب إنما أسرته من دمياط وكان دمياط في ذلك الوقت ميناء مصر الأول أكبر من اسكندرية وعدد السكان بتاعها أكثر من اسكندرية وكانت السفن اللي بتحمل الأخشاب بتيجي على دمياط فراح عشان يجيب يعني رسالة خشب جايه من بره وهو رايح للكنيسه احتك بيه واحد من الرعاع واتهموا زورا انه بيسب الدين الاسلامي ونبي المسلمين وما اسهل وما اكثر الشهود الزور اللي جابهم امام القاضي والقاضي خيره بين الاسلام والقتل واحالوا الى محافظ دمياط الذي ايد قرار ال- وحكم القاضي لكن سدهم بشاي فضل الموت على الاسلام فضل الموت عن ان ينكر دينه وبعد ان عذبوه ومثلوا بجثته يجرجروه في الشوارع وهو مكفي على وشه سحلوه في شوارع دمياط وصبوا عليه أطران مغلي كل ده ما زال باقي في جسده بعد ذلك فاضت روحه وحضرت العذراء لأنه كان بيستغيث بيها وكانت حضرة ساعة في اللحظات الأخيرة قبل يعني روحه ما تخرج من جسده وبقى يقول لهم هاتوا كرسي للست الست العذراء اهي هاتوا لها كرسي تقعد عليه وما زال جسد سدهم بشاي في معروضا في كنيسة دمياط حتى الآن واعتدى الرعاع على قناصل الدول الأجنبية إلى جانب اعتدائهم على طبعا بيوت المسيحيين الأمر جعل القناصل الدول الأجنبية يشتكوا للدول بتاعتهم الأمر ده حرك محمد علي وجعله يهتم بفحص هذه القضية فأعيد التحقيق وتبين عدم صحة الاتهام وثبت تحيز القاضي والمحافظ في الحكم ضد صدهم بشاي فعزلا من وظيفتهما ده المفروض مش يحصل اللي يحصل والمجرم لا ينال عقابا وتكون النتيجة أن الأحداث بتتضاعف كما يحدث الآن عزل من وظيفتهما ونفيا ولكن بعض قناصل الدول توسطوا لدى محمد علي لتهدئة الحالة فسامحهما بعد أن سمح للمسيحيين برفع الصليب جهارا أمام جنازاتهم وكان ذلك ممنوعا في ذلك الوقت على أنه لا ينبغي أن نفهم من ذلك أن محمد علي كان لا يأبه للإسلام لا ده راجل مسلم بطبيعة الحال فقد كان يكافئ من يعتنق الإسلام ويمنحهم منحا مالية ويعينهم في وظائف الدولة ولم يتردد في معاقبة المسلمين المرتدين علانية ولا يمكن القول بأن الأقباط حققوا مساواة كاملة مع مواطنيهم المسلمين في ذلك العهد فقد حث محمد علي ضابطا فرنسيا هو الكولونيل سيف حثه على اعتناق الإسلام حتى يسلموا قيادة الجيش ولذلك أسلم الكولونيل سيف الذي عرف بعد ذلك باسم سليمان باشا الفرنساوي وشارع سليمان باشا المشهور ده في مصر على اسمه حيث لا يجوز لغير المسلم تولي هذا المنصب وهو قيادة الجيش ومهما يكن من أمر فإننا نرى من الإنصاف أن نقول أن محمد علي قد هيأ جوا اجتماعيا جديدا في مصر وصار بذلك نموذجا لخلفائه وصار خطوات واسعة وكبيرة في تحقيق مبدأ المساواة بين الأقباط والمسلمين ولعو- ولعل أول مظهر لذلك إلغاء الجزية المفروضة على أهل الذمة منذ عصر عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص من أول الفتح العربي المصري حقيقة أنه أصدر مرسوما اللي هو محمد علي سنة 1839 يتضمن إلغاء الجزية لكن الأمر ده أو المرسوم ده ظل حبر على ورق لا لشيء إلا لحاجة محمد علي إلى الأموال في المشاريع بتاعته ننتقل للكلام عن نقطة أخرى الأقباط في عهد خلفاء محمد علي هنتكلم عن سعيد وإسماعيل وتوفيق اللي حصل في مدته الثورة بتاعة عراب يبدو أن سعيد باشا خطى خطوات في سبيل مساواة الأقباط بمواطنيهم المسلمين فهو أول من أصدر أمرا بتجنيد الأقباط في الجيش ونلاحظ أن هذا الأمر كان محظورا على أهل الذمة طوال العهود الإسلامية لكن للأسف أن الأمر ده اتخذ وسيلة للإساءة إلى الأقباط واضطهاده ويقدم بعض المؤرخين مثلا لذلك في مدينة أسيوط أول ما أمر سعيد أن الأقباط يتجندوا في الجيش قبضوا على كل الذكور الأقباط والمسيحيين في أغلب البيوت القبطية وساقوهم للتجنيد بنوع من التشفي وطبعا أنتم عارفين فكرة الناس عن التجنيد في الوقت ده كان غير دلوقتي دلوقتي الجندية شرف إنما زمان يروح فين وهيحارب وهيموت يعني ما كانش طبعا فيه رقي ولم يتركوا واحدا منهم لإعالة النساء والأطفال وبعد ذلك لما انتظم الأقباط في سلك الجندية بدأت تمارس عليهم ضغوط لتغيير دينهم خاصة وأن فرصتهم في الترقي في الجيش كانت مرهونة باعتناقهم الإسلام وعندنا المثل بتاع الكولونيل سيف اللي ذكرته دلوقتي أنا يؤسفني أن أقول من هذا المكان أن ضغوطا مرعبة تمارس على أولادنا في الجيش حتى الآن خصوصا الفئات غير المتعلمة الناس الفلاحين والحاجات دي يخوفوهم هنقدمكم للمحاكمة أنا جالي في المجلس الإكليريكي أصناف حاجة تقطع القلب الكلام اللي سمعته يخوفوهم هنحاكمكم هنسجنكم والعيال جهلة مش عارفين حاجة أبدا جهلة بشؤون دينهم وجهلة مش قادرين ما عندهمش الشخصية اللي تقدر تقاوم أو تحتج إنما أنا اللي بيؤسفني أنه إلى هذا الحد من الجهل ومن التعصب بلغ الأمر لكن ربنا موجود المظالم دهيا كانت على مستوى كبير حتى انها وصلت للبطرك المظالم اللي حلت بالناس المجندين في الجيش وصلت للبطرك القبطي في الوقت ده اللي هو كيرلس الرابع اللي بنسميه ابو الاصلاح وتظلم لسعيد باشا انما مش مباشره عن طريق بعض الشخصيات الانجليزيه التي كان يعمل لها حسابا لكن التظلم ده كلف البطرك القبطي كلفه حياته وثمنه حياته لأن سعيد باشا طلبه للسرايا بتاعته وحط له السم في فنجان القهوة اللي بيشربه وكان يعلم البطرك أن السم قد وضع له في فنجان القهوة على أننا إنصافا للموقف ما نقدرش نقول ننسب كل حاجة للحاكم أبدا الحاكم بيصدر أمر لكن في ناس بيحاولوا من تحت لتحت زي الحشرات اللي تعمل في الظلام انها بصوره او باخرى تنفذ مآربها السيئه يجوز ان ان سعيد باشا مش حد يقفل الشباك ده قد يكون سعيد باشا بعيدا عن روح التعصب لكن المسؤولين عن بعض أجهزة الدولة كانوا متعصبين وتصرفوا أمثال هذه التصرفات الظالمة نحن لا ننسى ولا ننكر بل نسجل أن سعيد هو أول والي مسلم ألغى الجزية إلغاء فعليا بأمر أصدره في ديسمبر سنة 1855 أما إذا أتينا إلى إسماعيل خديوي إسماعيل فعلى الرغم من أنه تلقى علومه في فيينا النمسا ثم في باريس فنحن لا نتوقع أنه بجرة قلم أو بين عشية وضحاها أنه يزيل كل الرواسب التي ترسبت عن الأجيال السالفة لتمييز بين المسلمين والأقوال لكننا نلمس منه روحا تميل إلى العدالة فأحد كبار الموظفين أرسل له في سنة 1863 يطلب مشورته ورأيه فيما يختص بقبطي يريد أن يعتنق الإسلام فرد عليه الخديوي إسماعيل الكلام ده 1863 قال إن خليل عوض الحاوي اللي هو الشخص اللي بيتقدم للإسلام إن خليل عوض الحاوي من أهالي السلمية ومن طائفة الأقباط قدم عرضا يطلب فيه الخروج عن الدين المسيحي برغبته وبدون إجبار واعتناقه الدين الإسلامي فإنه يجب استحضاركم قسيس من قسوس الأقباط وعدد من عمد الأقباط لأجل إقرار خليل عوض الحاوي أمامهم بأنه راغب في اعتناق دين الإسلام من غير أن يجبره أحد في ذلك لأجل ألا تكون هذه المسألة وسيلة فيما بعد للشكوى وبعد إقراره أمامهم يصير التصديق منهم على الإقرار ويحفظ بالمديرية فين إحنا وفين الحاجات دي دلوقتي ده إحنا بنرجع لورا مش بنتقدم بنرجع إحنا في الحالات المماثلة من فترة من عدة سنوات كانوا يكتبوا لنا عنوان الشخص واحنا كان ممكن آه ان احنا نتصل بيه واذا كان في مشكله بينه وبين مراته وبينه وبين اسرته نقدر نسويها يعني كان في حالات كتير ممكن التصرف فيها او معالجتها فلقوا ان الحكايه دي هي بتجيب نتيجه قالوا لا ما نكتبش العنوان واحد من طنطا واحد من المحله الكبرى ويجوز انه ما يكونش من المحله انما كلمه المحله واحد يكون جاي هربان من اهله من الصعيد ونزل في طنطا ما دام قدم الطلب في طنطا يبقى من طنطا وانا شخصيا اتناقشت معاهم في الموضوع ده قالوا لا احنا بنحافظ على الامن لاحسن بعدين لو اتعرف عنوانه اهله يقوموا عليه يقتلوه احنا بنحافظ انا انا بجيب لكم امثله ازاي ازاي يعني منذ ده 1863 يعني من 117 سنة كان في عدالة أكتر من دلوقتي مين يرضى بالكلام ده؟ دلوقتي طبعا هم بيختارونا عشان أحد الآباء الكهنة يروح يعطي النصائح الدينية وبعدين يعطي إزاي؟ الموظف كده قاعد كده وده قاعد قدامه أبونا يقول له إيه؟ يقول له إيه؟ ما يقدرش ينفرد بيه واتكلمنا في الحكايه دي انما طبعا الهدف واضح هم طبعا بيرحبوا بالحكايه دي وبرضه ربنا موجود وكانت العلاقه بين خديوي مصر اسماعيل وبطريرك الاقباط كانت على خير وجه البطرك في الوقت ده اسمه الانبا ديمتريوس الثاني حتى انهم لما حبوا ينظموا شوارع مصر يعملوها بطريقة حديثة طبعا كان كلها حواري وفتحوا شارع كلوبيه عشان الشارع ده كان يبقى مستقيم كان لازم يمر بالكنيسة اللي هي البطرخانة القديمة في كلوبيه ويمر بالكنيسة يعني لازم تتهدم الكنيسة فعرض الخديوي إسماعيل على البطرك قال له أبني لك كنيسة أفخر من الكنيسة دي ومقر بطريركي أفخم من المقر اللي أنت فيه على نفقة الحكومة مقابل مرور الشارع معتدلا ومستقيما لكن البطرك رد على الخديوي إسماعيل قال له إني أتشائم من هدم الكنيسة وكذا ليصبح طريقا كما أنني لا أرضى للجناب الخديوي أن يوافق على هذا العمل ولما عرض الأمر على إسماعيل باشا قال لتكن إرادة البطريرك ولتبقى الكنيسة قائمة كما هي مادام الحكاية دي هتضايقه بلاش منها لا ده في ملايين الحاجات اللي بتضايقنا محدش عاوز يجبر بخاطرنا في حاجة وأمر الخديوي إسماعيل منح المدارس القبطية الأرثوذكسية إعانات مالية أنتوا عارفين المدارس القبطية هي أولى المدارس اللي اتعملت في مصر يكفي ان البطرك كيرلس الرابع ابو الاصلاح فتح اول مدرسه للبنات مش بس في مصر بل في الشرق كله وكان سابقا لقاسم امين انما حد يدرس بكيرلس الرابع ده يطلع ايه انما قاسم امين ده يطلع وقيل عن الخديوي اسماعيل انه كان لا يرتاح الى عمل الارساليات الأجنبية الإنجليزية والبروتستانتية في مصر ووضع سفينة بخارية تحت إمرة البطريرك ديمتريوس ليطوف بها طبعا الوسيلة في الطواف كان نهر النيل لأن الخط الحديدي كان وصل لأسيوط لغاية دلوقتي يعني في الوقت ده ما كانش راح إبلي أسيوط قال له خد آدي الباخرة افتقد الشعب بتاعك في كل حتة في مصر لكي يظلوا على ولاء للكنيسة القبطية الوطنية كما فتح إسماعيل باب الترشيح للأقباط لمجلس الشورى وعين من الأقباط قضاة وكان إسماعيل هو أول من طلب منح رتبة البشوية لرجل مسيحي كان بيطلبها طبعا من السلطان التركي هو نبار باشا وواصف باشا عزمي الذي كان رئيس الديوان الخب- الخديوي الكبير التشريفتية وكان جرجس بيلفشاوي سكرتيرا له وكان إبراهيم رفايل الطوخي رئيس إدارة السودان بالقاهرة ودي مناصب كبيرة في الوقت ده ووصل بعض الأقباط إلى مناصب مدير مديريات مثل جرجس بيه وصفي الذي كان مديرا للمنوفية وعوض بيه سرور الذي كان مديرا للأليوبية نأتي الآن للكلام عن الثورة العرابية أنا عاوز أتوقف شوية عن الثورة العربية لأن في الحقيقة كلام كتير سمعناه أنا سمعت من ستي إيه وحشة دي؟ أنا أعتز بستي وأعتز بأمي وأعتز بكل الناس الكبار دول لأن دول ناس كانوا شهود عيان هو اللي قالوه صح إنما الفكرة نفسها يعني هي اللي غلط في الثورة العربية الرعاع قاموا وقرروا قتل المسيحيين وحددوا البيوت ده امر حدث بالفعل انما النقطه اللي انا بتكلم فيها هل ده كان موقف عرابي هل دي كانت اوامر عرابي هي دي النقطه اللي انا اود ان اتكلم عنها جاءت الثورة العرابية وباختصار الثورة العرابية دي, دي ثورة على ضد الخديوي توفيق كانت ثورة وطنية أيضا من أجل مصر جاءت الثورة العرابية فاشترك فيها الأقباط جنبا إلى جنب مع المسلمين فقد رأوا في عرابي البطل الذي يحاول إبعاد النفوذ الأجنبي ودفع طغيان الخديوي توفيق وكان آه، عرابي هو وزير الحربية وبالتالي قائد الجيش كان الجيش الذي يرأسه عرابي يتألف من جنود وضباط من أبناء مصر وكان الميثاق الوطني لحركة عرابي هو نفس برنامج الحزب الوطني الأهلي الذي تأسس سنة 1879 كان بداية تأسيس هذا الحزب الوطني هو الشعار مصر للمصريين على الرغم احنا بنتكلم عن عدالة آه، محمد علي وخلفائه انما دول طبعا اتراك اصلا شعار مصر للمصريين وقد وضع برنامج هذا الحزب الامام الشيخ محمد عبده ولويس صابونجي وكانت مادته الخامسة تنص على أن الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني ثم أكد البرنامج بوضوح أن الحزب يعلم أن الجميع إخوان وأن حقوقهم في السياسة والشرائع متساوية وهذا مسلم به عند أخص مشايخ الأزهر الذين يعضدون هذا الحزب ويعتقدون أن الشريعة المحمدية ده مادة من صلب ال- القانون بتاع الحزب الوطني ويعتقدون أن الشريعة المحمدية الحقة تنهى عن البغضاء وتعتبر الناس في المعاملة سواء والمصريون لا يكرهون الأوروبيين المقيمين في مصر من حيث كونهم أجانب أو نصارى وإذا عاشروهم على أنهم مثلهم يخضعون لقوانين البلاد ويدفعون الضرائب كانوا من أحب الناس إليه يعني عاوزين يقولوا إحنا مش بنكره الأجانب عشان هم مسيحيين لا إنما ما يترفعوش علينا أنتوا عارفين طبعا فكرة الامتيازات الأجنبية والمحاكم المختلطة إن كان الأجنبي ده آه، يعني في وضع آه وضع متميز عن وضع ال- آه، ال- الإنسان المصري الامتيازات دهيا او الناس الاجانب كانوا عباره عن دوله داخل الدوله لقد رايت بعيني راسي حوالي سنه 35 او 36 35 لان المعاهده بتاع النحاس باشا 36 الغت الامتيازات الاجنبيه دي الاتفاق بتاعها انا شفت واحد من قبرص حمايه قبرصي او حمايه يوناني بنفسي شفته ضرب واحد بالسكينه وايديه بتنقط دم والعسكري واقف اهو ما قدرش يقرب له يقول له انا حمايه ما قدرش يقرب له فكانت الثوره على هذه ال ال ال الاشياء طبعا ال- غير الوطنيه وغير الكريمه وقد وصف الامام محمد عبده وهو من اكبر ائمه المسلمين في العصر الحديث وطنيه الحركه العربيه بقوله هل يقدر احد ان يشك في كون جهادنا وطنيا صرفا بعد ان اذره رجال من جميع الاجناس والاديان فكان يتكالب المسلمون والاقباط والاسرائيليون لنجدته بحماس غريب وبكل ما اوتوه من حو- من حول وقوه لاعتقادهم انها حرب بين المصريين والانجليز وقد شمل هذا الحماس في التبرعات والاشتراك في القتال الأقباط وكان يشجعهم على ذلك رؤساؤهم اللي هم الرؤساء دين ده كلام الشيخ محمد عبد وكان خطيب الحركة العرابية أو الثورة العرابية واحد اسمه عبد الله النديم لكن ع- على الرغم من اعتماد عبد الله النديم دائما على القرآن والفكر الديني عموما في أنه كان يستثير الجماهير ويحركهم لكن حركته كانت دعوة مثمرة وهادفة إلى الأخوة الوطنية والهجوم على التعصب الديني وكان يزامله في الدعوة للحركة قبطي يدعى مرقس نبيه كان خطيبا فصيحا هو الآخر وقد بلغ من تقدير عرابي لوطنية الأقباط وحثه على التآخي أنه عندما قوي مركزه طلب إلى الخديوي توفيق منح رتبة البشوية للأباط وبناء على ذلك منح الخديوي رتبة البشوية لبطرس ثالي في سنة 1880 طبعا الحاجات دي كلها بتغير الفكر بتاعنا بتاع موضوع الرعاع إنما موضوع الرعاع ده حصل بالفعل هو حاجة والحاجة دي شيء ثاني وخلال حوادث الحركة العرابية كان البابا كيرلس الخامس في مقدمة المؤيدين لعرابي وعندما سقطت الإسكندرية وقرر عرابي مقاومة الإنجليز في عزل الخديوي آه، في مقاومة الإنجليز عزلوا الخديوي فدعا عرابي إلى جمعية وطنية ضخمة في 17 يوليو سنة 1882 ضمت أعيان البلاد ووجهائها بلغ عددهم 400 عضو وكان من بين المدعوين البابا كيرلس الخامس وشيخ الإسلام وقاضي قضاة مصر ومف- ومفتي الديار المصرية وكبار العلماء والرؤساء الروحانيين وعندما أقيلت وزارة الثورة اشترك بطرك الأقباط الأنبا كيرلس الخامس مع غيره من رؤساء الدين في التوجه إلى الخديوي يرجونه الإبقاء على عرابي لأنه الوحيد القادر على حفظ الأمن في البلاد وعندما تأزمت الأمور اشترك الأقباط في تزويد الجيش بما يحتاجه من مختلف المؤن وكان تدرس به شنود المنأبادي في أسيوط وكان يعمل في السكة الحديد كان يعمل على تشغيل جميع الوابورات لنقل الجنود والمهمات الحربية من الوجه الإبلي إلى أسيوط وكان الخط الحديدي ينتهي عندها وكان عرابي يتصل به رأسا لثقته به كما انهالت التبرعات على عرابي من أعيان البلاد وبينهم عدد كبير من أقباط الصعيد لكن يبدو أن أعداء الثورة العرابية ابتدوا يحركوا الرعاع دول عشان يفسدوا ويشوهوا هذه الحركة فأشاعوا أن الغرض من ورائها هو دفع المسلمين إلى الاستيلاء على أم- أموال النصارى بعد قتلهم أتكلم الآن عن الإرساليات التبشيرية في مصر ثم أنتقل إلى الكلام عن القديسين في هذه الفترة إزاي جم الناس الكاثوليك والطوائف البروتستانتية لمصر إزاي جم أما عن محاولات الكاثوليك أو الكنيسة في روما الفاتيكان بسط نفوذهم على مصر وعلى الأقباط في مصر فدي بتبدأ من عصر محمد علي وسبقتها محاولات عديدة على مدى التاريخ منذ الانقسام الكبير في الخلق دنيا سنة 451 ولا أكثر من 30 محاولة حاولوا فيها أنه يضموا الكنيسة القبطية إلى إلى الكنيسة الكاثوليكية في الرئاسه بتاعتها في روما انما انتوا عارفين وانا كلمتكم في احدى الموضوعات ان احنا فضلنا ان احنا نموت على اننا نفرط في عقيدتنا أو في قوميتنا الكنيسة القبطية هي الكنيسة الوطنية في هذه البلاد هذه المحاولات لم تكن لغرض ديني لكنها غالبا ما كانت تخفي وراءها أغراضا سياسية وبمجيء الحملة الفرنسية إلى مصر جاء معها كثير من الأجانب وهؤلاء الأجانب لم يتركوا مصر بعد انسحاب الحملة ولما تولى محمد علي باشا اعتمد على هؤلاء الأجانب في مشروعاته وكان هذا سببا في تتابع مجيء الإرساليات اللاتينية الكاثوليكية إلى مصر من فرانسيسكان وجزويت أي يسوعيين ودومينيكان إلى غيرهم وطلب الفرنسيون على وجه الخصوص من محمد علي ضم الكنيسة القبطية إلى كنيسة روما ودول ناس بيخدموه يعمل إيه؟ استدعى المعلم غالي كان كبير الكتاب معلم غالي ده ابن وأمروا أن يفعل ذلك قال له أنا ما أقدرش وظن أنه بيفكر بحكمة قال له كون الكنيسة كلها مرة واحدة ده تعمل ثورة احنا نبدأ بالتدريج فأنا وعيلتي هننضم وبعد كده شوية شوية فاستراح محمد علي لهذه الفكرة وقال له أنا هنضم بشرط أن الأقباط اللي هيتبعوا الكاثوليك يتركوا لطقوسهم الشرعية لكن حركة المعلم غالي فشلت أرسل بطرك أرسل واحد لرسامته بطرك للكاثوليك هو البطريرك كيرلس مآر الذي رسم بطريركا على الأقباط اللي انضموا للكاثوليك اللي بنسميهم الأقباط التبع سنة 1899 غير أن محمد علي انقلب على المعلم غالي لأسباب أخرى ومنها خطورة انضمام الكنيسة إلى كنيسة روما كنيسة في مصر فكان ذلك سببا في قتله في زفتة سنة 1822 أما كيرلس مآر اللي هو أول بطرك كاثوليكي في العصر ده الحديث ده فكان راجل يعني عالم وكان عضوا في المجمع العلمي المصري وقاده علمه بعد ما عمل محاولات كثيرة لكسب عدد كبير من الأقباط نتيجة دراسته أدرك أن الكاثوليك مش على صواب فيما يدعون برئاسة بابا روما على العالم المسيحي وأنه نائب المسيح على الأرض فأصدر كتابا جبارا بالفرنسية ثم ترجم إلى العربية ترجمه الأنبا إسدوروس اسمه الوضع الإلهي في تأسيس الكنيسة أثبت فيه أنه لا صحة على الإطلاق لادعاء الكاثوليك هذا الادعاء وكل ده مؤيد بالوثائق الأصلية اللي في المكتبات بتاعة الفاتيكان وغيرها في أوروبا ويقال ويقال أن بسبب هذا الكتاب انتهى كيرلس مآر إلى نهاية سيئة وهو أنهم قد سموه ليتخلصوا منه أما عن البروتستانت فأنا هنا أسجل ما دونته واحدة من بنات الكنيسة القبطية أخذت درجة الدكتوراه عن الأقباط في الحياة السياسية المصرية الكلام ده من قريب خالص من سنتين ثلاثة اسمها الدكتورة سميرة بحر أنا هنقل الكلام اللي قالته بالحرف الواحد قالت أدى حرص الأقباط على عقيدتهم وإيمان كنيستهم إلى رفض كل دعوة للانضمام تحت أي لواء أجنبي ديني كان أو سياسي وكان ذلك أحد الأسباب في تشكيلهم كأحد الأركان الوطيدة لمقاومة السيطرة الاستعمارية الدخيلة والمتتبع لنشاط الإرساليات يجد يجد أنها قد نشطت خلال القرنين 19 و 20 مرتبطة بعصر الاستعمار التقليدي استطاعت هذه الإرساليات في ظل الامتيازات الأجنبية وباسم الصداقة للشعوب الأسيوية والأفريقية وبفضل نفوذهم السياسي ونتيجة ضعف بعض أبناء الأقباط في مصر أن تنتزع نفرا من أبناء الكنيسة القبطية لتأسيس الكنيسة البروتستانتية وبدأت نشاطها الفعلي والعملي بعد الاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882 أما الإرسالية الأمريكية فقد جاءت من الشام أثناء المنازعات الطائفية في الشام في عهد سعيد باشا وكان هدف الإرساليات الأمريكية هدم الكنيسة القبطية ونشر تعاليمها هي ودي كانت بتخفي أغراض سياسية استعمارية في حين كان أسلوب الإنجليز في تبشيرهم هو محاولة التغلغل داخل الكنيسة القبطية لتطويعها تدريجيا حتى تتفق وما يريدون لا احنا مش عاوزين تبقوا بروتستانت لا لا لا لا بس ندخل كده ونبتدي المبادئ بتاعتنا ندخلها ونستميل بعض الناس والاخر نوصل لنفس النتيجه ولكن المرسلين من كلا الجانبين صدموا بالمقاومه الشديده التي لاقوها في البلاد وبالذات من الكنيسه القبطيه رئاسه وشعبا وقد حاولوا تسهيل مهمتهم في مصر بالضغط على السلطه الحاكمه عن طريق قناصل دولهم فنظر الأقباط إليهم كأنما جاءوا لنشر نفوذ السلطات الأجنبية في وادي النيل انتهى كلام الدكتورة سميرة بحر دخل المذهب البروتستانتي المصري في نحو منتصف القرن التاسع عشر عندما جاء مرسل مرسل أمريكاني يدعى الدكتور لانسن وأقام بالإسكندرية وجاء بعده مرسل اسكتلندي هو الدكتور يوحنا هوب وبعدما لبس بالإسكندرية مدة أخذ يطوفان البلاد عن طريق النيل يدعوان إلى مذهبهما في سنة 1862 استقروا وجعلوا أنشأوا مركز للتبشير في القاهرة بعدها انطلق يوحنا هوج إلى أسيوط سنة 1865 واستطاع أن يؤسس أول كنيسة بروتستانتية في مصر سنة 1867 وكان نتيجة تحريضه لبعض الأقباط والأقباط الكبار هم اللي بي هم بقى الطريقه اللي نزلوا بيها ايه طريقه ان يمسكوا في الكهنه وفي الاكليروس القبطي والجهله ومش جهله ويعيبوا عليهم ويشككوا الناس فيهم وكانت النتيجه ان بعض الناس قاموا على احدى الكنائس القبطيه في اسيوط ليلا وحطموا الايقونات الدينيه انما كل واحد مد ايده للكنيسه اتخرب بيته وهذه الحادث... هذه الوقائع معروفة في أسيوط وسمعتها من أناس هناك شكى البابا ديمتريوس الثاني الخديوي إسماعيل فأصدر أمره بنفيهم فالتجأوا إلى قناصل الدول طالبين حمايتهم ونجحوا في ذلك ونجحوا في البقاء وطبعا ده كان سببا في ازدياد النفوذ البروتستانتي دي لمحة سريعة عن عمل الإرساليات في مصر ننتقل الآن للحكاوي أنا الحقيقة قدامي سلسلة طويلة إنما أنا مش هاخد أكتر من ربع ساعة عشان نبقى خدنا ساعتين بس في الموضوع مش هقدر أتكلم عن كل حاجة إنما أنا قاعد إذا ربنا سمح وقدرنا نطلع الكلام ده في كتاب إن شاء الله وهنطلعه بصورة أو بأخرى هنطلعه بصورة أو بأخرى هنكتب فيه السير دهيا كاملا أنا أود أن ألقي أضواء عشان توري بعض حاجات إحنا عندنا بطرك اسمه الأنبا بطرس الجولي بطرس الجولي البطرك 109 من البطركة بتوعنا كان معاصر لمحمد علي باشا وقعد فترة طويلة على الكرسي البطريركي وكان إنسانا قديسا زاهدا راهبا نقي الفكر قالوا وفي الوقت ده كانت الدول الكبرى بتتنازع النفوذ في المنطقة بتاعتنا في الشرق الأوسط بين انجلترا فرنسا وروسيا وروسيا في الوقت ده كانت اكبر دوله ارثوذكسيه في العالم وظلت كذلك لغايه سنه 1917 حين قامت الثوره الشيوعيه فحبوا يدخلوا مصر يدخلوا بايه قالوا احنا نطلب فحبوا يدخلوا مصر يدخلوا بايه قالوا احنا نطلب نخلي الأقباط يطلبوا حماية الأقليات حمايتهم كأقلية وقبل ما يفكروا في مصر كانوا أخذوا حماية الأرثوذكس في كل شبه جزيرة البلقان فبعثوا مندوب من قبل آه، قيصر روسيا وشاف واحد من مصر من الناس اللي ليه ولاء ليهم وراحوا يقابلوا البطرك وبعدين لقوا انسان بسيط الراجل الروسي ده المندوب الروسي لا انسان بسيط وبعدين ابتدى يكلمه ويقول له احنا عارفين وضعكم في مصر ان كنتوا تعبانين واحنا ال- الملك بتاعنا الامبراطور آه، قوي دولة قوية تحميكم انتوا لو طلبوا طلبتوا الحماية بتاعتنا يعني ت- نحميكم وبعدين بص لقى البطرك قال له يا ابني الملك بتاعكم ده بيموت ولا ما بيموتش لما قال له كده حس ان ده كلام واحد ساذج زي الاطفال وفي حد ما بيموتش قال له لا طبعا بيموت قال له لا يا ابن الملك بتاعنا اللي بنتكل عليه ما بيموتش الملك بتاعنا المسيح ده ما بيموتش وبعدين ذهل هذا المندوب القيصري وبعدين في نهاية زيارته راح قابل الباشا اللي هو محمد علي وقال له هي شفت ح- شفت الآثار اللي في مصر إيه اللي عجبك الأهرام ولا أبو الهول ولا القلعة قال له ولا حاجة من الحاجات دي قال له مفيش حاجة عجبتك قال له بطرك لا باط وابتدى يقول له على اللي حصل بينه وبينه وكان هذا موقفا وطنيا رائعا لبطريرك الأقباط أجله بسببه محمد علي من الشخصيات اللي معاصرة لمحمد علي أيضا شخصية أسقف قديس من القديسين الكبار اسمه أنبا سربمون أسقف المنوفية والشهرة بتاعته أنبا سربون أبو طرحة لأنه كمان تملي يلبس الشال ويرفرفه كده على وشه يكفي أن أقول لكم عن هذا الإنسان أنه أقام ميتا ويكفي أن أقول لكم إن كان عنده ربنا مديله موهبة الشفاء بغنى كان يمضي 11 شهر في افتقاد الأبروشية بتاعته المنوفية كانوا يسموها السرحة السنوية بيسرح 11 شهر في السرحة السنوية والشهر ال 12 يقعدوا في شبين الكوم اللي هو مقر المطرانية بتاعته الناس عارفين يسألوا على الوقت بتاعه ويلاقوا حوش المطرانية مرصوص مرشوق ناس كلهم عيانين مستنين أنبا سرمون أما يجي مسلمين وقباط أول ما يدخل ويشوفهم يقول لتلميذه هات يا ابني قلة مية ويصلي عليها ويرش اللي تيجي عليه نقطة مية كان يشفى في الحال وكان عنده آه، موهبة إخراج الشياطين بغنى الراجل ده بدأ حياته إنسان بسيط كان بياع زيت من الزيوت البلدية ما كانش فيه زيت فرنساوي في الوقت ده لأن محمد علي هو اللي أدخل زراعة القطن لمصر وأنتوا عارفين إن الزيت الفرنساوي زيت بذرة القطن فكان في زيت السيرج والزيت الحار وزيت القرصم الزيوت دي زيت السمسم فكان هو بيبيع زيت على حمار ويمشي في المنطقة بتاع باب البحر الحتة بتاع كلوبي دي وكان اسمه صليب وبعدين في واحدة ست مش كويسة ست بطالة يعني حملت بطريقة غير شرعية وجابت الطفل الطفل ن- ولدت يعني وبعد ما ولدت الطفل عاوزة تتخلص منه فخنقته موتته وراحت مستنية مين مستنية صليب بتاع الزيت راكب البغلة بتاعته وهو ماشي راحت رامية الواد تحت البغلة وصريخ الحقوني النصراني موت الواد إيه، الدنيا كلها قامت اللي يضرب كلهم شهدوا دي أسهل حاجة إن النصراني يموت الواد أخذوه عند القاضي وحطوا طبعا جسم الجريمة الطفل كده حطوه على الترابيزة وبس كده لقى الناس كلها ضده كل حاجة ضده خلاص هيموت فحط في ضميره قال له يا رب انت لو نجتني انا هأسيب كل حاجة وابقى ليك اروح الدير وامتلأ بروح الله وصرخ في الطفل الميت قال له انت قول مين اللي موتك الطفل الميت نطق قال له امي اللي موتتني فانقلب الموقف حاجة مذهلة بقى بقى صليب بقى ولي وبقى بركاته فهرب منهم هرب منهم وذهب إلى دير الأنبا أنطونيوس ومرة من المرات الأنبا سرامون أنا أرجو أن أتمكن أن أنا أكلمكم مرة عن أنبا سرامون ده لأنه أنا مستمخ منه أكلمكم مرة في حلقة عن أنبا سرامون إنما أصبركم بتصبيرة صغيرة لغاية أما نتكلم آه هو طالع مرة راح رافع ايده بالنبوت اللي معاه عشان يضربه قال له هه هو كان انسان بسيط قال له ترفع ايدك على مطران طب خليها مرفوعه هو اتسمر في الارض وايده مرفوعه كده بال... بال... بالنبوت راح هو المشوار بتاعه ورجع لقى زي تمثال ابراهيم باشا اللي في الاوبرا وبعدين صرخ صرخ له قال له اتحرم تحرم ترفع ايدك عن المطران صلى له شفاه ومنذ ذلك الوقت الراجل ده ما سابش الانبا ترامون اشتغل في خدمته وبقى كل شغلانته انه يجري وراه وهو ماشي بس ماشي ورا البدر ولهذا الرجل انبا ترامون ليه قصه تتصل بمحمد علي نفسه لأن محمد علي باشا كان ليه ابنة اسمها زهرة باشا مرضت مرض ما حدش عارف له الدكاترة اللي موجودين في الوقت ده وفيهم دكاترة فرنسويين ما مش عارفين فيها ايه فالآخر قالوا له طلب من بطرك لأباط يشوف ان يشوفوا الناس المتواضعين اهو ده البطرك انما عارف ان انبا سرمون ده ربنا مديله الموهبة دي فطلب من انبا سرمون انه يروح فراح وكان عليها أرواح نجسة أخرجها بسلطان يسوع المسيح وبعد كده محمد علي حب يديله حاجة اعتذر فقالوا لا دي عيب الباشا اما يدي حاجة ما ترجعش اداله معرفش قد ايه فلوس وهو طالع عبل ما طلع كان وزعها على العساكر بتوع السرايا ومرة من المرات من الأمور اللي تكشف عن شخصية هذا الرجل الحلوة التواضع بتاعه كان البطرك الأنبا بطرس الجولي قاعد وجاه تلميذه قال له في واحد عليه روح نجس عاوزينك تصلي عليه قال له يا ابني دوروا على سربامون فكان أحد المطرنة كان مطران القدس قاعد وياه قال له قال له يا سيدنا أنت أبو الكنيسة كلها صلي عليه قال له يا أبونا المطران دي مواهب دي مواهب قال له أديك أنت مطران زيه طب قوم صلى عليه فتجرأ وقام وصلى عليه وإذا بالشيطان يحضر ويبهدل هذا المطران ويستهزئ به وشويتين وداخل أنبا ترمون البطرك قال له الحق يا أنبا ترمون المنهوب مبهدل الراجل المنهوب ده الشيطان مبهدل الراجل حقه قال له العفو يا سيدنا انت ابونا كلنا انت اللي تصلي له قال له اعمل معروف بس روح قال له ما اقدرش وانت موجود قعد يلح عليه قال له حاضر بس اديني الصليب بتاعك انا احط صليبك عشان اذا خرج يبقى خرج ببركة الصليب بتاعك قال له اتفضل بس روح خد الصليب قال له حاجة تانية أنا هصلي عليه تحت وأنت تصلي فوق عشان لو خرج هيبقى بصلاتك ونزل أول ما حط إيده على ال على ال على الراجل اللي عليه الروح النجس مفيش وإذا بالس- ب- ب- بالشيطان يصرخ قال له هستحملك ولا استحمل اللي فوق وخرج منه ما هو تواضع ومن ضمن القصص اللي سمعتها من بعض الناس اللي كان يعرفوا هذا الموقف ولو ان ده موقف استثنائي طبعا ما تاخدوش قاعده ان كان في صيام وبعدين آه، واحده متزوجه زوجه يعني هربت من جوزها وراحت بيت من بيت من بيوت البطالين بتاعت الدعاره وهو خد خبر وفضل يسأل لغاية ما عرف البيت وأنبا سراوون كان ليه شهرة كبيرة الحتة البطالة دي برضه في المنطقة بتاعت كانت في المنطقة بتاعت كلوبي والكنيسة الكبيرة بتاعتنا البطرخانة هناك فكلهم كانوا يسمعوا حاجة حاجة اسمه أنبا سراوون قديس راح برجليه لغاية البيت ده وطلب الست المعلمة صاحبة البيت وسألها عليها قالت له أيوة موجودة عندي بس مش هديها لك إلا لما تاكل لازم تاكل عندي عشان تباركني يبارك الفساد بتاعها رأيها قال لها حاضر حاضر قالت له ده شرط إنسان بسيط دخل وكلم البنت وأقنعها إنها لازم ترجع وفعلا وداها بيت واحد قسيس ويعني سوى الموضوع وقال له دي كانت قاعدة عند ال يعني حب يحل المشكلة ما قالوش انه المهم راح دبحها دبحها له وزة دبحها له وزة في الصيام قالت له لازم تاكل المهم ما هو عشان عشان ياخدها قالت له ما تاخدهاش الا اذا إذا أخذت حاجة فدخل ودخل الكنيسة دخل الكنيسة وبعدين بيقولوا قام جه يسجد يسجد فبص لقى صورة المسيح دي بيضحك الصورة في الأيقونة قام هو قال له إيه؟ قال له بتضحك على إيه؟ كلت وزة جبت لك خروف إيه؟ وطبعا هو كان يقصد أنبا سرامون الخروف الضال الناس دول أنا عاوز أقول في قداستهم بس الأنبا سرامون ما كانش بيحب البنات أنا أحكي لكم حكاية على عدم محبته للبنات وفي ناس كتير من الصعايدة كده برضه لغاية دلوقتي يقال أنه حينما كان يدخل إلى أحد البيوت ويقعد بقى وبعدين يسأل صاحب البيت يقول له عندك ولاد ايه ما عندوش يدعي له ربنا يديله فكان في واحد قسيس في البتنون اسمه ابونا منصور ابونا منصور كان يجي له بنات لغايه سن اربع سنين ويموت وبعدين جت بنت وعدت سن الموت وكان انبا سرامون بيزور ال- البتنون فراح هناك بعد الصلاه وراح لابونا منصور قال له يا بابا منصور بعد ما شرب القهوة والذي منه قال له عندك ولاد إيه؟ قال له عندي عندي بنت يا سيدنا قال له كبة كبة قبل ما خرج من البلد كانت ميتة وبعدين حصل بعد كده برضه مرت فترة وجت بنت وعاشت وجاه يزور البلد وده كان مش واخد باله وجاه آه، راح له وقال له يا ابونا منصور عندك ايه؟ قال له عندي بنت قال له كبه قبل ما يخرج من البلد كانت ماتت وبعد كده برضه مرت سنوات وجاله بنت تانية وعاشت فوق سن الموت وكان الأنبا سربمون بيصلي في كنيسة حارة زويلة في مصر الناس عارفين ان ده راجل قديس كبير فابونا ده كان رايح يشتري حاجات بخور وشمع وحاجات للكنيسه فراح يسلم على الانبا سرامون لقاه خلص القداس وطالع وقعدوا قدام الكنيسه بيشربوا القهوه قعد جنبه قال له ازاي الحال ازاي الحال يا ابونا منصور عندك ولاد ايه قال له حللني يا سيدنا مش هقول لك قال له ليه قال له هقول لك عندي بنت وتقول كبه وتموت هو ده كان مش عارف بقى قصه البنتين التانيين قال له يا خبر بقى انت زعلان مني طب تعالى وراح داخل الكنيسه ورفع ستر الهيكل و... و... قال له يا ربنا يسوع المسيح ادي يا ابونا منصور ولدين قال له خلاص يا عم وفعلا جوله ولدين وكبروا وتوظفوا في الإسكندرية وطلعوا المعاش إنما شوفوا الدالة دالة القديسين يا ربنا يسوع المسيح ادي ادي أبونا منصور ولدين اديله أود أن أشير أيضا إلى نقطة في سيرة الأنبا كيرلس الرابع البطرك اللي بيسموه أبو الإصلاح وده عاوز موضوع خاص بيه هو لأن ده من الناس اللي متقدمين جدا في فكرهم إنما عاوز أقول على نقطة واحدة بس هو اللي بنى الكنيسة المرقصية القديمة بطرخان كان بيبني فيها وبعدين الفلوس معجزة معاه وكانت محاولات الكاثوليك في ضم الكنيسة القبطية ليه فبعثوا قاصد بابوي وأخذ معاه أحد الأقباط اللي بيتكلموا لغة ومتعلمين وراحوا يقابلوا الأنبا كيرلس الرابع عشان مشروع انضمام الكنيسة القبطية للكنيسة الكاثوليكية أو وحدة الكنيسة القبطية مع الكنيسة الكاثوليكية فهو عرف الموضوع ده فجم الاثنين قعدوا معاه وهو مسك الكتاب المقدس قعد يفر فيه يقلب ورقة دي ورقة دي ورقة دي أخد مدة وبعدين الراجل المندوب بتاع البابا كان راجل دين راهب قال للراجل القبطي اللي معاه قال له قول للبطرك انا حافظ الكتاب المقدس هو بيدور على ايه انا هطلعه له في الحال فالشخص ده قال للبطرك فرد عليه قال له انا زي ما انت شايف الكنيسه بنبنيها والحقيقه الفلوس مقصره معانا فولادنا الاقباط قالوا لي ما تعمل زي البابا بتاع روما اعمل سكوك غفران وبيعها وخد الفلوس ابني بيها فقلت لهم طولوا بالكم يا اولادي اما ادور في الكتاب المقدس لو لقيت ايه تديني الحق ده انا هعمل فقال له من فضلك ساعدني خد الكتاب اهو وطلع لي الايه او الاثبات اللي يثبت فيه ان ممكن اعمل سكوك غفران وانبحها بالفلوس فطبعا ده كان كمن القمه حجرا قد بعض قام وودعه وهو يجر يجر ازيال الخيبه والفشل من غير ما يكلمه أو يتناقش معه كان بودي أيها الإخوة أن أحدثكم عن الحركة المسكونية الكنيسة القبطية دلوقتي على المستويات المسكونية وحركات الوحدة والتاريخ المعاصر والبابا كيرلس السادس والبابا شنودة الثالث ومعلمنا الأستاذ المتنيح حبيب جرجس الذي وضع وأنشأ مدارس الأحد أو مدارس التربية الكنسية ولكن كما ترون أن الوقت مقصر لذلك نكتفي بهذا القدر ونقول إلى هنا أعاننا الرب ونشكره الذي أعانني على إتمام هذه السلسلة ونرجو أن يجعل الرب من مادتها وكل ما ذكر فيها أن يكون ذلك كله سبب بركة لنفوسنا جميعا لنظل ثابتين على ايماننا مظهرين ذواتنا كاسلافنا اننا ثابتون معتدون بمصريتنا وبقوميتنا المصريه واننا نحن كما نحن دائما المواطنين المخلصين الذين يعملون بدافع من طهارة قلوبهم وصفاء ضمائرهم ونقاوتها لا يقابلون الإساءة بالإساءة ولا يقابلون الظلم بالتراخي لكنهم أمناء في كل عمل يعملونه حسب وصية إنجيلهم المقدس أن كل ما يعملونه يعملونه من القلب ليس للناس بل للرب عالمين أنه من الرب يأخذون الأجرة أن يبارك الرب على هذه الكلمات وعلى كل ما قيل فيها ولينفعنا الرب ببركة القديسين الذين ذكرنا أسماءهم فيها وليثبتنا جميعا على الإيمان الأرثوذكسي إلى النفس الأخير وليحفظ كنيستنا ويحفظ وطننا ويحفظ شعبنا ويجنبنا جميعا الفتن والمؤامرات ويحفظكم جميعا بغير عثرة ولا لوم إلى يوم ظهور ربنا يسوع المسيح الذي له كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد آمين